كانت عفوية في موقف وخلاص بشهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس مشتعل وانا فاتلك فرغايب لا قرب لا قرب مهما عايز يتميز نفسه بيغلب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب يلا ما تتعب
دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وكان في كلام ونقاش والأصوات عليت وأول ما دخل عمر بن الخطاب كله سكت وطلعوا يجروا كلهم خلف الحجاب وأول ما دخل عمر بن الخطاب شاف النبي صلى الله عليه وسلم لا بيضحك فبيقول له أضحك الله سنك يا رسول الله إيه الحكاية فقال له يعني إن إحنا كنا بنتكلم وبنتناقش والأصوات عليت ولكن أول ما أنت دخلت كله طلع يجري وكله سكت ساعتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله وبعد كده بدأ يكلمهم من وراء الحجاب فقال يا عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فساعتها امرأة من وراء الحجاب قالت رد عجيب قوي قالت نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم بص لعمر بن الخطاب وقال له معلومة جميلة جدا وشهادة تقدير كبيرة جدا قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك طبعا شهادة عظيمة جدا على صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحد الشيطان هو اللي بيخاف منه الشيطان هو اللي بيبعد عنه يعني الله عز وجل قال لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا ده الشيطان بقى لو شاف عمر بن الخطاب يقول لك لا يا عم احنا هنمشي يعني ما نقدرش على عمر بن الخطاب ولا هتكلم معاه ولا وسوس له ابعد عن عمر بن الخطاب والموضوع انتهى تماما طيب ليه عمر بن الخطاب بالشكل ده ليه الشيطان يمشي ويجري بعيد عن عمر بن الخطاب ليه عشان عمر بن الخطاب قوي في دين الله عز وجل سبحان الله لو بصيت على عمر عمر حاجة تانية فاروق فرق فعلا بين الحق والباطل عمر من أول ما دخل في الإسلام هو مختلف من بدايته وهو مختلف أول ما دخل في الإسلام لا في من خفاء يا رسول الله يعني كان المسلمين بيستخبوا كده ومحدش يطلع ومحدش يصلي قدام بس مشركين قريش عشان المشاكل أول حاجة عملها أسلم فيما الخفاء يا رسول الله وأخذ المسلمين كلهم وطلعوا صفين وماشيين معاهم النبي صلى الله عليه وسلم قدام كل المشركين مين ده؟ هو ده عمر هو ده عمر اللي لما أسلم كل المسلمين كبروا تكبير الناس اللي قاعدة عند الكعبة سمعوه وهم كانوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عمر بن الخطاب قوي قوة غير عادية حتى في صلح الحديبية يعني ال الاتفاقية اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم كانت اتفاقية فيها نوع من أنواع الموائمات ليه؟ سياسة فن الممكن هنشوف ايه اللي هنعمله طب نوافق هنا ما نوافقش هنا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بس عمر بن الخطاب لا لما نرضى بالدنية في ديننا هو قوي حتى وهو بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في المسجد فبيبص لقى عمر بن الخطاب بيصلي وكمان ابو بكر الصديق رضي الله عنه بيصلي فابو بكر الصديق بيصلي بيصلي صوته عطيش من غير صوت يعني مفيش خالص خالص بيبص النبي صلى الله عليه وسلم بيعدي على عمر بن الخطاب كده لا صوت صوت يعني صوت عالي طب ايه الحكايه اشمعنى ده كده وده كده سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاه سال ابو بكر قال له انت كنت بتوطي صوتك قوي كده ليه قال له يا رسول الله يعني اسمعت من اناجي انا بكلم ربنا وصوتي واطي طيب عمر بن الخطاب انت بتصلي بالصوت ده ليه قال له يا رسول الله أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان هو بيفكر بشكل مختلف هو قوي هو دايما وهو بيتكلم بيكون في قوة بيكون في فرق بين الحق والباطل عمر بن الخطاب كان قوي في دين الله عشان خاطر كده ما كانش ينفع الشيطان ان هو يقف قدام عمر بن الخطاب وقرر ان هو ينصرف ويبعد قرر ان هو ما يكونش في هذه المواجهه مع شخص زي عمر بن الخطاب سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف هو الاثنين كويسين الاثنين فيهم خير والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده وفي كل خير ولكن المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه احرص على ما ينفعك احرص على اللي ينفعك خليك قوي واحرص على اللي ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولا تندمش خلاص ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هو ده إن أنت تكون قوي وما تخافش خليك قوي وقول الحق خليك قوي وافرق بين الحق والباطل وخلي بالك تصرفاتك بتبين معدنك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الناس معادن الناس معادن انت معدنك ايه انت قوي حديد يعني ما بيتكسرش ولا انت حاجه بتتكسر انت حاجه بتقاوم الحراره ولا انت دايما تتكسر وتلين ودوا لو تدهن فيدهنوا انت ايه انت ايه انت لما تتحط في مكان بيبقى لك شكل ولا مايع بتاخد شكل حاجات زي الدهان كده ودوا لو تدهن فيدهنون خلاص انت بتاخد نفس الشكل وما بتفرقش معاك و... و... وفي الاخر انت بتبقى مالكش لون مالكش طعم ده الشيطان اقوى منه الشيطان يحركه الشيطان يقدر عليه انما القوي اطلاقا الله عز وجل بيتكلم عن الفتيه فتيه الكهف يقول ايه جل في علاه نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم ها وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض في قوه في قوه في شجاعة وانت بتتكلم خليك فاروق خليك عمر ما تبقاش جبان ما تبقاش خلي عندك همة ان انت تبقى في المنزلة دي ان الشيطان ما يعرفش يقف قدامك من كتر ما صوتك عالي ومن كتر ما الحق بالنسبة لك واضح طيب اعمل ايه عايز ابقى ماشي على الطريق ده اعمل ايه عد معايا واحد اياك أن يخدعك الشيطان بخطواته إياك الشيطان يا جماعة ما بيخشش على الواحد كده يقول بقول لك إيه ما تيجي نكفر يعني يعني فكرة ما فيش حاجة اسمها كده إنما هو بيعمل يعني خطوة في خطوة في خطوة في خطوة في خطوة بصوا اللهم لك الحمد انا بقالي سنين شغال في الدعوه ففي مشاكل كتير بتجيلي كتير كتير قوي يعني كل المصايب الضخمه وكل الذنوب العظيمه والكبائر الغير متوقعه جت من ناس غير متوقعه هم ذات نفسهم كانوا متاكدين ان عمرهم ما هيقعوا في حاجه زي دي كتير بقول وهفضل اقول ومش هزهق اللي اتفتن ما كانش عامل حسابه يتفتن بل بالعكس كان عامل حسابه ان هو ثابت ومش هيقع فاتكفى على وشه هي دي ان انت في الاخر لازم تبقى فاهم ان انت ممكن تقع طالما مشيت في الطريق ده طالما بدات ودخلت على الزحليقه وقعدت على طرفها هنجيبك من تحت ده لو في الاخر لقيناك فلازم تركز ابعد عن الشيطان ابعد عن خطوات الشيطان لما تلاقي كده انا عايز اسال سؤال اللي بيجي لك يقول لك مش عارف ابطل العلاقه المحرمه دي طب انت بداتها ليه انا مش عارف ابطل العاده الحرام دي طب انت بداتها ليه انا مش عارفه ان انا اوقف العلاقه الغلط دي مش عارفه اوقف الم... انت بداتي ليه انت بدات ليه اول الطريق كنت فين كنت صاحي طيب ما دام كنت صاحي ايه اللي خلاك تمشي خطوه واثنين وثلاثه واربعه كنت نايم عشان خاطر كده جاي اقول لك فوق ما تقعدش تقول لا ما هو انا حاجه عند لحظه وتراجع والله في ناس ما بتعرف انا عارف ان انت ممكن تكون واثق يعني في نفسك شويه تقول انا عمري ما اعمل الغلطه دي والله الناس انا اسف ان انا هقول كده بس اللي وقعت في الفاحشه اللي وقعت في الفاحشة لو أنا قلت لها لو جيت لك من خمس عشر سنين قلت لك أنت هتقعي في الفاحشة هتصدق أبدا مش هيحصل تقول لك لا مستحيل أنا أنا أعمل حاجة زي كده مستحيل وهي عملت ليه؟ عشان خاطر اتبعت خطوات الشيطان فلو سمحت ركز فوق ابعد عن خطوات الشيطان واحد طيب اتنين قل الحق ولا تخاف خليك فاروق لما تقعد في مكان بيتقال فيه باطل قول الحق وما تخافش قول الحق بصوت عالي انت شغال في مكان معين في رشوه الرشوه حرام يا عم ده عشان خاطر الرشوه حرام يا سيدي هو الرشوه حرام يعني بنت تدخل عليكي صاحبتك تقول ايه رايك انزل كده الحجاب ده مش شرعي الله طب ما هي دي طريقه تقفل خلاص قوليها بالطريقه ال- الكويسه ال- الحلوه الكيوت الجميله اللطيفه ولكن الحجاب ده مش شرعي ده المضمون قول الحق خايف ليه يعني اللي قدامي ما اتكسفش وعمل الغلط اتكسف انا اقول الحق خليك فاروق ده رقم اتنين قل الحق ولا تخاف ثلاثة افعل الحق ولا تخاف يا جماعة ساعات بيبقى الناس في عزومة عزومة عادية يعني واحد مكسوف يوم يصلي والله العظيم يعني اللي ما بيصليش مش مكسوف ان هو ما يصليش قاعد و- و- ويا جماعه ونتكلم و- والها- والضحك وال- والهزار وفاكرين لما كنا صغيرين يا دي كانت ايام حلوه قوي واللي عايز يصلي مكسوف يوم يصلي يقول لك اصل ما ما حبيتش ان انا احرجه يا عم روح صلي ما اصل احنا قاعدين ومتجمعين يا عم يا عم روح خش البس هدومك وانزل صلي في المسجد مش صلي صلي في المسجد احنا آه، انت- انت مكسوف قوم اعمل الحق ما تتكسفش من الحق الحق لا ده هتفضل تتراجع تتراجع لغايه امتى هنجيبك من ورا يعني ما زال الرجل يتاخر عن الصف الاول حتى يؤخره الله في النار الله ده كان بيروح يصلي في الصف الاول ايه اللي حصل فضل يتاخر يتاخر يتاخر لغايه ما تنازل عن كل حاجه فافعل الحق ولا تخاف طيب ايه كمان اربعه والاخيره انكر المنكر ولا تخاف مش ان انت تقعد وتشارك مش ان انت تشوف وتسكت انكر انكر ايه المشكله ده غلط ده مش صح الو ايوه حبيبي ازيك آه كنت بعزمكم على فرح آه فلان الفلاني الله ما شاء الله تبارك الله كان نفسنا يتجوز الف الف مبروك يا طنط الف اكيد ان شاء الله هنبقى موجودين طالما مفيش مخالفات طبعا ما بقولش ان يبقى نقول ن- نقول لها كده ممكن ما نقولهاش كده بس في الاخر ده مؤداك مش هتشارك في غلط طيب ايه مش جايين ليه عشان خاطر في مخالفات فمش هينفع نحضر الله دي فرحتنا عارف بس ما بعرفش افرح وسط المعاصي وسط الذنوب ما بعرفش ما بعرفش بل بالعكس التاني اللي بيفرح وسط المخالفات هو ده اللي احنا عايزين نسال هو بيفرح ازاي ده عنده مشكله مشكله ايمانيه محتاجه حل الشاهد اربع حاجات اهو تعرف تكون فاروق بجد ها ش- خطوات الشيطان تمحيها تماما الحق قولوا قولوا وكمان اعملوا والمنكر انكروا افتكر دايما آية كأنها نازلة لك انت يا يحيى خذ الكتاب بقوة خليك قوي وهو ده اللي مش بس هيطرد الشيطان ده هيطرد كل شيطان سواء كان من شياطين الإنس والجن يا رب يصرف عنا السوء ويصرف عنا الضعف ويرزقنا القوة في دين الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله
مشكلة ما اتقالت عفوية في موقف وخلاص دي شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس مشتعل وانا بسلك فرقة يبدأ قرب يبدأ قرب فهنا عايز يتميز نفسه بيغلب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب يلا